إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإن شاء الله تعالى بعد صلاة كل جمعة سنشرح من كتاب صيد الخاطر للإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله والذي كنت اصطلحت على تسمية هذا الشرح بمدرسة الحياة إن هو يوم الاثنين إن شاء الله إذا بدأ ده أنا أريد أن أجعله لمصطلح الحديث خاصة كانت في مشكلة عندي أنه لا أستطيع أن أعطي إلا يوما واحدا في الأسبوع فكيف أوفق ما بين مدرسة الحياة وهي مهمة المعاني الإيمانية دي يحتاج إليها طالب العلم قبل الرجل العام يعني بعض الناس يتصور أن مثل هذه المجالس لا أهمية لها لا هي في غاية الأهمية لأنها تجلو القلب مصطلح الحديث شأنه شأن علوم الآلات جامد يقسي القلب وحسبك أن تعرف أن بعض من كان يشار إليه بالبنان في علم أصول الفقه ذكروا في ترجمته أنه كان لا يصلي أنا لا أسميه طبعا يعني لكن يعني عايز أقول لك إيه يعني مسألة أصول الفقه أصول الحديث أصول العربية هذه علوم جامدة طالب العلم إذا لم يعني يهتم بقلبه أورثته جمودا فيعني لأن خطبة الجمعة يحضرها كثير من الناس غير المتخصصين فيتنفعهم بإذن الله تعالى الكلام في مثل هذه الموضوعات لا سيما من هذا الكتاب الماتع الذي خطه يراع ابن الجوزي بقلم رشيق آه الخاطرة التي اخترتها اليوم لكم يقول فيها ابن الجوزي رحمه الله وهي في غاية الأهمية وأنا اخترتها اليوم لأفتتح بها يقول مما افادتني تجارب الزمان انه لا ينبغي لاحد ان يظاهر بالعداوه احدا ما استطاع فانه ربما يحتاج اليه مهما كانت منزلته وإن الإنسان ربما لا يظن الحاجة إلى مثله يوما ما كما لا يحتاج إلى كما لا يحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه كم من محتقر احتيج إليه فإذا لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جلب نفع وقعت الحاجة في دفع ضر ولقد احتجت في عمري الى ملاطفه اقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجه الى التلطف بهم واعلم ان المظاهره بالعداوه قد تجلب اذى من حيث لا يعلم لان المظاهر بالعداوه كشاهر السيف ينتظر مضربا وقد يلوح منه مضرب خفي وان اجتهد المتدرع في ستر نفسه فيغتنمه ذلك العدو فينبغي لمن عاش في الدنيا ان يجتهد في الا يظاهر بالعداوه احدا لما بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم الى بعض واقدار بعضهم على ضرر بعض وهذا فصل مفيد تبين فائدته للانسان مع تقلب الزمن عصب هذه الخاطره يدور على كلمه الحكمه لان الطيش سره كل شر والحكمه وجماعها الحلم والعلم هي مصدر كل خير كثير من العداوات التي بين الناس كان يمكن ان تذهب بكلمه طيبه كان يمكن ان تظهر ببذل الندى مهما كان قليلا لكن الحمق والطيش وحظ النفس والتحدي هو الذي جعل العداوه بين الناس كالهواء الذي يتنفسه الناس يقول ابن الجوزي انه مما افادته التجارب الا يظهر العداوه ليه لانك لا تدري اتحتاج الى هذا الانسان ام لا هفترض انني رجل مشهور الناس كلها بتتوجه الي في مصالحها وفي دفع ضر وفي كشف كربه وفي بذل ندى او في وساطه او في فتوى ساعات ياتيك بعض الناس في مهنه محتقره بين الناس وانت شايفه كده طول عمره بينزل بكبرتات ويفحت فيها ويطلع فيها ويقلع ويعمل والكلام ده قد يكون هذا الانسان يوما سبب نجاتك وانت لا تدري والمعروف دائما ينتظر صاحبه على الطريق لازم تعرف دي قانون ومن يعمل الخير لا يعدم جوازيه ولا يضيع العرف بين الله والناس آه هناك قصه وفيها عبره وقعت لإمام كبير علم من مشايخ أحمد ومشايخ الإمام أحمد كان كثير منهم معظمين عنده لا سيما إذا كان واحد زي يحيى بن سعيد القطان مثلا يحيى بن سعيد ده كان عند أحمد حاجة كده عالية قوي لا الشيخ الذي سأتكلم عنه لأحمد أحمد جعله فوق يحيى وكان يختم القرآن كل ليلة ما يجيش واحد من ضعاف الهمم يقول ازاي يختمه في ليلة اللي حافظ القرآن مية يجيب سورة البقرة في ربع ساعة اللي حافظ القرآن مية يجيبها في ربع ساعه وربنا سبحانه وتعالى يفتح لبعض الناس ما لا يفتحه للآخر يعني القرآن المرتل لما أنت تحب تسمعه كده في الراديو من الشيخ المنشاوي ولا غيره والكلام ده 18 ساعة لو أنت خدته على بعضه مرة واحدة كده 18 ساعة شوف بيقرا ازاي بهدوء مره ومش عارف ايه والكلام ده لا انت بقى ايه سريع سريع سريع ما تجيبوش في أربع خمس ساعات ست ساعات ما هو ليلهم كان كده في حديث ضعيف أنا ما محتاجش بيه يعني بس هيوضح لك المسألة الشتاء ربيع المؤمن يقصر نهاره فيصومه ويطول ليله فيقوم فده بقى لما يكون حافظ القرآن يستظهره عن ظهر قلب مية كده يقدر يجيب القرآن في عدة ساعات وكان يصوم الدهر ونبل بأبيه طبعا انت كل شويه تقول يا ترى مين ما يدخل في الموضوع ها خليني بقى اشوقكم شويه عشان في الاخر لما اقول اسمه تقوم ايه تستطعم الكلام اللي اقوله لك ها نبل بابيه كان ابوه رجلا محدثا ايضا من ثقات المحدثين وكان واليا على بيت المال في الكوفه هذه المكانه أهلته أن يصل إلى شيخ في غاية العسرة في التحديث أن يصل إليه بسهولة ذاك هو الأعمش اللي هو عسر جدا في التحديث ذهب إليه صاحبنا الإمام معلش صاحبنا دي يعني إيه المحدثون بيزعلوا منها شوية بس أنا بحبه قوي فمعلش يعني هقول صاحبنا وطبعا الصاحب يطلقونه على الموافق لك في المذهب حتى وان بعد في الزمان وذلك تلاقي مثلا في المذاهب يقول لك قال اصحابنا الشافعيه قال اصحابنا الحنابله انت اللي بتقول اصحابنا مين بقى اخونا في الله احمد بن حنبل ها ها وانت نازل بقى بعض الناس ما كان يقول لك اخونا في الله احمد بن حنبل فدول كله من اول الامام احمد الامام احمد وانت نازل بقى ايه يقال اصحابنا فصاحبنا المحدث ذهب إلى هذا الباز الأشهب الأعمش قال له ما اسمك قال فلان مش عايز أقوله برضه قال اسم النبيل قال ابن من قال ابن فلان وكان واليا على بيت المال والعلماء كانوا بيعطوا الأمراء كانوا عاملين مرتبات للعلماء في الدولة فكان الأعمش يروح في الطابور عشان ياخد الإيه العطاء بتاعه لا ده خلاص لقى وسط على طول قال له ائتني بعطائي وسأحدثك في كل مرة بخمسة أحاديث مش 500 مثلا ولا 100 حديث ولا الكلام ده بخمسة أحاديث فلما ذهب صاحبنا إلى أبيه وأخبره بالصفقة الرهيبة دي خمس أحاديث حاجة فل أوي قال له خذ نصف العطاء ويحدثك بخمسة وارجع خذ النص الثاني ويحدثك بخمسة يبقى ده عشر فجاءه بنصف عطائه فنظر الأعمش وقلب الدنانير قال ما هذا نصف العطاء فحدثه بحديثين وقال لا أعطيك الخمسة حتى تأتني بباقي العطاء وقل لأبيك إن الأعمش مدرب قد شهد الوقائع ها يعني ده تكون في حرب وبتاعه راجل مجرب يعني ها فراح جاب له النص الثاني من العطاء وحدثه خمسة أحاديث وظل صاحبنا هكذا كل شهر يجي يديله العطاء وقت خمسة أحاديث وكانوا لا يقدمون عليه في الكوفة أحدا ولما مات سفيان الثوري جلس مكان سفيان بل بلغ من نباهته أن حدث عنه سفيان في حياته تعرف الشيخ لما يحدث عن تلميذ حاجة فخمة أوي يعني ابن خزيمة روى في صحيحه حديثا وبعدما رواه قال حدثت محمد بن إسماعيل البخاري بهذا الحديث حاجة شرف يعني يحدث البخاري بهذا الحديث برغم أن ابن خزيمة والبخاري اشترك في كثير من الشيوخ يعني هم إيه يعتبروا أقران في كثير من الشيوخ وإن كان البخاري يعلوه سنا وأدرك من الشيوخ ما لم يدركه من تحته حاشا أبا داود فقط إلا أدرك شيخ ولا اثنين ولا ثلاثة من مشايخ البخاري الكبار بس أما بقية الأئمة الستة بقيت لما الباقين بقيت ستة يعني فما أدركوا الطبقة الأولى من شيوخ البخاري المهم صاحبنا هذا مع مكانته وتقدمه ذهب إلى مكة حاجا فاجتمع عليه الطلبة وطلبوا منه أن يحدث بحديث فحدث بالحديث الآتي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جاء أبو بكر فكشف وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك يوما وليلة حتى ربى بطنه وانثنت خنصره وانثنت خنصره ربى بطنه يعني اتنفخ واخضر خنصره يعني بدأ الايه العفن يظهر في اللحم لما سمع أهل مكة هذا لم يتحملوه ازاي والنبي عليه الصلاة والسلام الآن بأبي هو وأمي هو هو كما كان لم يتغير منه شيء طيب في مماته كما كان طيبا في حياته وإذا كان الشهداء وهم دون الأنبياء لا تبلى أجسادهم فكيف بالأنبياء فكيف بسيدهم صلى الله عليه وسلم المهم أن, أن المكيين لم يتحملوا القصة دي ورفعوا هذه القصة إلى الوالي العثماني أمير مكة قالوا له إن وكيع بن الجراح هو ده الإمام بقى اللي احنا عملنا نتغزل فيه من الصبح إن الإمام وكيع بن الجراح أو إن وكيعا حدث بكذا وكذا الوالي قال انصبوا لي خشبة بره الحرم وأصر أن يصلبه ويقتله ليه؟ لأنه روى شيئا فيه غض من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام خط أحمر لا يتجاوز أبدا ولا ينبغي لأحد قط أن يسمح له أن يتعدى هذا الخط نحن ما ضربت علينا الذلة والمسكنة والعار إلا بترك الفسق والفجرة يتعدون على عرض النبي عليه الصلاة والسلام لسه من الشهر اللي فات عنوان في جريدة كتبه صحفي قليل الأدب يقول النبي عليه الصلاة والسلام أكان سنيا أم شيعيا ده كلام يكتب عن النبي سني ولا شيعي مهما كان قصده في الاخر عايز يقول لك احنا كلنا مسلمين السيد احمد احي اللي الدنيا ماشيه فيه الان فيش اي فرق بين اي حد سني زي شيعي زي جبري زي قدري زي معتزلي زي اي حاجه ما انا بقول لكم بقول لكم عايزين يلموا كلهم في بوتقه واحده وينمحي اثر الاسلام وخد بقى كل يوم كلام عن النبي كانه بيتكلم عن واحد عادي ماشي في الشارع والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تقل له يا محمد أنت ممنوع من هذا إذا ناديته لا تناديه باسمه المجرد نادي آه نادي أخاك جارك عمك خالك حر لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا لا يقال له إلا بالنبوة والرسالة يا رسول الله يا نبي الله ده فاطمة بنته ما كانت تقول له يا أبي كانت تقول له يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة ما كانتش واحدة من أزواجه برغم أن هي يعني إلا عائشة في وقت الغضب لما كانت تنسبه تقول له لا ورب محمد لا ورب إبراهيم بس وده مش نداء ما بتقولوش يا محمد في باب النداء ممنوع وحتى يؤدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة منعهم في حياته أن يتكنى رجل بأبي القاسم علشان مرة واحد كان يكنى بأبي القاسم واحد بيناديله قال له يا أبا القاسم النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود قال يا لبيك قال له مش أنت أنا أقصد فلان إزاي بقى يقول له مش أنت لم أعنك حتى لا يقع واحد منهم في مثل هذا قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ده وكيع بيحكي حكاية وسندها منقطع وهي منكرة عبد الله البهي لم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك أبا بكر وساعات العلماء كانوا يجعلون مثل هذا في باب المذاكرة مش في باب الاحتجاج لا وبعدين يتذاكروا ساعات كان يغربوا على بعض بأسانيد وبتاع والكلام ده إنما في باب الاحتجاج لا كانش يعملوا المسألة دي وأحيانا من من شدة نهم المحدثين كانوا يطلبون هذه الغرائب فما بالك إذا كان الذي أتى بهذه الغريبة إمام وكوفي وجاي مكة يعني فاكهة بالنسبة لأهل مكة وكلهم يعلمون أن وكيعا يعظم النبي عليه الصلاة والسلام مش عايزة كلام دي ومع ذلك أول ما القصة وصلت للوالي انصبوا الخشب الأول حبسوه بعد ما قال انصبوا الخشب وعرف وكيع أنه سيقتل حبسوه لحد ما يتداولوا في أمره بتاعه ويطلعوا يشنقوه فكان وكيع معه صاحبه فقال له ايه العمل احنا مضطرين نكلم سفيان بن عيينة معنى مضطر يكلم سفيان ليه كان بين وكيع وسفيان خصومة كان بين وكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة إمام أهل مكة خصومة ويمكن بقى الخصومة بين مدرسة العراق ومدرسة الحجاز كانت معروفة مدرسة الحجاز التي كان يمثلها سفيان في مكة ومالك في المدينة كان بينها وبين مدرسة الرأي والكوفة والبصر والكلام ده كان بينهم مشاكل برضه مشاكل علمية يعني فلما وكيع قال احنا مضطرين قال له بص المسألة فيش فيها هزار لازم تبعت له وإلا هتقتل وصل المسألة سفيان بن عيينة إن وكيع محبوس والوالي هيقتله فدخل سفيان يكلم الوالي أبدا صر يقتله يجيبوا يمين يجيبوا شمال قال لك لا ده ده بيتكلم في النبي ده ما لا فيش فيه حل وسفيان ده ايه امام المكيين ها امام المكيين يعني نار على علم والوالي عارفه كويس جدا فاضطر سفيان يهدده فقال له هذا رجل نبيل معروف من اهل الكوفه وله عشيره ووالده بباب امير المؤمنين ومنه للامير المؤمنين على طول ها هتقتله انت هتقتل بيه وقد نصحته تحر قال فعمل فيه كلام سفيان فاطلقه أول ما أطلقه ركب الدبة بتاعته ومن جسارة وكيع إنه قال واخد بعضه رايح المدينة مش حتى هيهرب بجلده ولا يروح الكوفة يروح لا رايح المدينة تاني يوم الحارث بن صديق دخل على الوالي فعايز يقول له ايه يعني قال له احمد الله انك نجوت من دم هذا الرجل راح عننا وراح كنت قتلته كنت انت هتروح في داهيه وتبقى مشكله وسين وجيم وبتاع فقال له الوالي تعلم يا حارث انا ما نمت البارحه قال له ليه قال له جرى على قلبي حديث جابر أنه, است... أنهم استخرجوا الشهداء بعد أربعين سنة طريه اجسادهم تتفنى اصابعهم وعضلاتهم ال- مش مي- مش ميبسه يعني بقى دول الشهداء وده يقول لي ربى بطن وانسلخ انصراه واسيبه انا كيف اطلقته ندمان اشد الندم ان هو طلعه الجماعة بقى أهل مكة لما عرفوا إن وكيع خرج فغضبانين بعتوا على جناح السرعة ناس راكبين خيل بقى من اللي هي بقى إيه من اللي هي بقى الخيل اللي في ثواني توصل رسالة مستعجلة من أهل مكة إلى أهل المدينة قالوا لهم لا تتكلوا على الوالي استنوا وكيع على السكة أول ما تشوفوه ارجموه واقتلوه الولاة بقوا بيهادنوا طلع بقى الجماعة بتوع المدينة كل واحد بقى ببلطة ومش عارفين والكلام ده هيقطعوا وكيع سعيد بن منصور راوي القصة ديت يقول فبلغني ذلك فأرسلنا إلى وكيع بريدا ألا تأتي المدينة هيقطعوه عشان خاطر إيه روى حديثا في باب المذاكرة مع ما في قلبه من التبجيل والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام اللي حصل بقى انه الرشيد هارون كان بيحج السنه في السنه دي فلما وكيع حصل منه اللي حصل استدعى عالمين كبيرين سفيان بن عيينه وعبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد قال لهم افتوني في شان وكيع حتى لو راح ال- في بلاد تركب الافيال هجيبه اذا انتوا الاثنين افتيتوا بقتله انا هجيبه واقتله بس انتوا افتوني في امر وكيع عشان اقول لك مفيش حد جليل قدام النبي مش حد يتحط باله اصلا ابدا هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا ومفيش حد مش حد قباله خالص لا وكيع ولا ابو وكيع ولا جد وكيع ولا الدنيا بحالها فعبد ال- عبد العزيز عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد قال هذا يقتل لأنه لا يروي هذا إلا من في قلبه غل للنبي وكان بين في مشاكل برضه ما بين عبد المجيد ووكيع أما سفيان فقال هذا حديث روي ومضى في الناس وليس وكيع هو الذي اخترعه ولا ابتدع رجل وصل إليه حديث فحدث به وبرأ ساحة وكيع وترك وكيع لأجل هذا الشاهد أهو الخصومة كانت بين سفيان وبين وكيع لم تكن كما تكون بين الحمقى العقلاء لما بيختلفوا بينهم سكك اتصال وللتأويل مجال والإنصاف يظلل هذا كله عشان الجماعة اللي هم إيه قاعدين ليل نهار يتكلموا في المشايخ ده مبتدع ده إمام الجرح والتعديل قال فيه آه، لا يساوي شيئا ده أصل علان العلاني حطه في المش عارف إيه ده أصله بيهادن المبتدعة قاعدين فاضيين إذا كان لك مئة حسنة سيئة واحدة تمحوها عند هؤلاء طهر الله الأرض منهم دول يعني كانوا نزاع وشر لسه امس وصلني مكالمه من كندا الفجر والله بعد ما صليت الفجر وانا قاعد احضر الخطبه مكالمه جاياني من كندا الجماعه اياهم الملاطيش دول رايحين كندا كندا اللي هي ما فيهاش الا مسجد كل في كل مدينه تلاقي مسجد ده اذا المسلمين عرفوا يبنوا مسجد لا في صوت اذان ولا في مسلمين ولا في ائمه ولا في شعر اول ما نزلوا البلد شغلتهم احذروا فلانا وفلانا وفلانا فان فلان صفته كذا وعلان صفته كذا يا ابني ده ما- مش عارف توحيد هذا الذي تكلمه لا يعرف شيئا في التوحيد لا يعرف شيئا عن رب قاعد في البلد ومولود في البلد بقاله 30 سنه مولود في البلد أول ما تيجي تكلمه لا تعرفه رب العالمين ولا صفات رب العالمين ولا ما جاء به الرسول الأمين هو كل القضية احذر فلان وفلان لأن فلان ضلالي وفلان مش عارف إيه وفلان من جماعة كذا وفلان من جماعة كذا سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقولون من قول خير البرية هذه المشكلة أوروبا تقريبا صدعت بسبب هؤلاء شوف ال ال الإنسان لما لما يختلف أهل العلم لما بيختلفوا تلاقي بينهم أرضية مشتركة الخلاف يحطه في حجم آه أهل الحديث كانوا يخالفون أهل العراق في أشياء على الأقل منها النبيذ النبيذ اللي هو كان إيه يعني يرمي تمرات والكلام ده قبل أن يشتد كانوا يشربوا أهل الحجاز لا أهل العراق آه متأولين بتاع الكلام ده ومع ذلك كان الإمام أحمد كما هو مشايخه من العراق كثيرون منهم وكيع وغيره والعلماء دول ومع ذلك شوف كان يحفظ ويتكلم عنهم كيف كان يتكلم فأنا عايز أقول أنت وأنت ماشي في حياتك لابد أن تعلم أن الأيام دول سان الصغير القامة اللي ملوش أي منصب في الدنيا كما قلت يمكن أن يكون سبب نجاتك عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي والله العظيم الآية دي تحل كل مشكلة موجودة على الأرض لا يكون أساسها الدين لأن الدين غصب عنك إذا تدينت بشيء هناك من سيعاديك حتى لو أنت حاولت تلم الدور هو ما بيلمش الدور وبعدين الحق الذي ينبغي أن تعلمه للناس لابد أن تجهر به وده مش هيعجب آخرين ها فلازم هيكون في عداوات أنا ما بتكلمش على العداوة دي دي عداوة لازمة ما مش هنقدر نعمل فيها حاجة لكن أتكلم عن عداوات أهل الدنيا فيما يتعلق بحظ الأنفس ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الآية دي منجم ذهب شوف فيها ادفع بالتي هي احسن يبقى خصمك غشيم وحش تهد فيه ما بيهداش ايه اللي عرفني من الايه ان انا خصم كده بالتي هي كلمتين دول بالتي هي ادفع بالتي هي احسن مش يدفع بالأحسن أو يدفع بالحسن ها لا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فأخلى الحكمة من الوصف ووصف الموعظة والجدال ما كانش الكلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة ما ينفعش لأن الحكمة حسنها ذاتي إذا خلت من الحكمة إذا خلت من الحزن من الحسن لا تكون حكمة عشان كده الحكمة نحن لا نحتاج أن نضع لها صفة خالص دي أعلى الدرجات كلها درجة الأنبياء وورثة الأنبياء والموعظة الحسنة موعظة ليه لأن ساعات الموعظة تبقى جافة تسمع واحد تقول أعوذ بالله إيه ده وحش معقدك في حياتك مش هنقول بقى زي ما هم بيقولوا في تجديد الخبر الديني كل حاجة الشجاع الأقرع والحية لبدلك في القبر وتتحط من هنا تكلمشك من هنا والكلام ده لا سيبوا الكلام ده كله ورغبوا الناس قولوا لهم الجنة ونعيمها وإن شاء الله هنا أنت قاعد على الرصيف بكرة هيبقى لك إن شاء الله قصر منيف وبتاع استحمل الرصيف لحد ما تصل للقصر المنيف ها لا في واحد خشن في العبارة خشن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه أيها الناس إن منكم منفرين في كتير من الأبناء قصدهم جيد لكن طريقتهم غبية كرهوا الآباء والأمهات في الالتزام سببه إيه؟ عامل نفسه وارع فيما يجوز له أن يترخص فيه أنت قدام واحد مش ملتزم واحدة مش ملتزمة عمال تتورع لي طب ما يا أخو خد بالجواز لحد ما تطلع بيهم لفوق او تنفرد انت بحياتك تتجوز وتروح تستقل في حياتك واعمل اللي انت عايزه لكن قاعد معاهم في البيت ومجننهم ومش عارف كل حاجه يطلع لهم فيها اللي مش عارف ايه والقنه وانه والبتاع والكلام ده لحد ما ناس زهقت هذا ليس سفيرا جيدا لدينه هو ده يدخل تحت الحديث على طول ايها الناس ان منكم منفرين واحدة بت- زوجها راجل شغال على دراعه وبيضرب البلطة والبتاع والحديد والمهم على آخر النهار بيبقى إيه؟ سطيح يروح ينام هناك يشخر سرع جار يسمعه. لما يجي الفجر بقى الست تقومه جثة هامدة تقوم فيه وت- وت- وت- وتدن له في ودنه كأن عليه عفريت و- ومش عارف ايه والكلام ده ويصحى فلان والفجر وما فجرش وبتاع بين وفين بعد الله تلاقيه مفتح عينيه كده وبتاع ومش قادر يقوم من على السرير تقوم تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء ده بقى هيفوق بس هيقوم إلى الطشلاه ها دي فوقته بإيه هو ده مش حديث ايوه حديث حطيته فين الست دي حطيته في موضعه لا. يعني هو كونه تعبان مش قادر يقوم ها ومثلا عنده نيه قيام بسبب شده التعب والكلام ده تقوم تقول له الكلمتين دول طب ده النبي عليه الصلاه والسلام لما كان القوم معاذ بن جبل بيقولوا له صلي بينا قال لهم لا ما سيبش الصلاه ورا النبي ولا اصلي بيكم قال خلاص صلي العشاء ورا النبي صلى الله عليه وسلم واحنا هننتظرك تصلي بينا العشاء فرايح بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم جاي ايمانه زايد وعالي وبقى وطاير بجناحين ومش عارف ايه والكلام ده فداخل بقى في المحراب وفتتح بالبقره بقى على اساس انه ايه هيقرا بقى واحد من الجماعه التعبانين طول النهار ماشيين ورا الجمل هي رايحين جايين رايحين جايين ورا الجمل اول ما بيصلي العشاء ما بيصدق بينام على طول اول ما شاف كده افتتح بالبقره قال ده خلاص احنا قدامنا ساعتين بقى على ما نخلص القصه دي قام مسلم ومصلي ايه صلاه خفيفه كده ومشي خلص معاد الصلاه قالوا له يا فلان الفلاني عامل كذا كذا كذا كذا قال انه لمنافق الشاب بلغته الكلمه انا منافق ازاي الكلام ده راح شكاه للنبي عليه الصلاه والسلام قال رسول الله ان اصحابنا واضح الناضح اللي هو البعير وما يعرفش شغلانه الجمال دي الا الجمال متعبة متعبة ماشي رايح جاي حتى بيسلي ساعات نفسه يمسك ديل الجمل ويقعد يقول يا عيني يا ليل وبتاع وغني عشان يسلي نفسه في طريق رايح جاي من شدة من شدة المشقة أصحابنا واضح ومعاذ يصلي عندك فجاء يوما فافتتح بالبقرة فقمت مسلم وصلي وماشي قال إنه لمنى فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى معاذ قال له إيه قال أفتان أنت يا معاذ طب هو معاذ كان بيعمل إيه كان بيصلي ولا قاعد على المسطرة كان بيصلي ها قال له أفتان أنت يا معاذ هلا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى دي آخر صلاة في النهار بيكون خلاص الإنسان قوته راحت من كتر الشغل بيبقى عايز يصلي وينام عشان يلحق الفجر أو إذا كان هيبقى له حظ من قيام الليل ولا حاجة الشاب طبعا ده قال يا رسول الله إذا التقى الجمعان سيعلم معاذ جت معركة دخل فيها الايه الشاب ده فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ها كيف ظنك منافق برضه كيف ظنك قال كذبني ظني فيبقى الانسان لابد ان يراعي المساله دي اشوف النبي صلى الله عليه وسلم ابى عمل شاق متعب الكلام ده يبقى نصلي صلي النبي عليه الصلاه والسلام كان يامر الرجل اذا كان يغالب النعاس وهو يصلي ان ينام قال لعل احد لعل احدكم يذهب ليدعو فيسب نفسه ليصلي احدكم نشاطه طول ما انت نشيط ومقبل صلي مالكش نشاط كف كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول ان للقلوب اقبالا وادبارا فاذا اقبلت فاحملوها على النوافل واذا ادبرت فاقصروها على الفرائض إيمان بيزيد وينقص إذا هبت رياحك فاغتنمها لقيت نفسك نشيط وخفيف وجميل إيه؟ افتح ليه هيجي لك وقت من الأوقات عندك فيه ملل فيبقى النهاردة ال- ال- ال- الس- الست الأخت دي لما بتقول له أثقل صلاة على مناقيل الفجر والعشاء والكلام ده هو. ما ده خطأ إن منكم منفرين قد يستعمل الدليل الصحيح في غير مكانه وقد تنتزع الآية من كلام الله عز وجل في غير مكانها عشان كده كان علي بن أبي طالب يدعو المتكلم إلى أن يبحث عن التئام المعاني فكان يقول كما رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله فالموعظة ممكن تبقى خشنة زي ما انا كتير اقول لاخواننا من هذا المنبر وغيره سرا وجهرا لا تستخدم وانت على المنبر ولا وانت على الكرسي كاف الخطاب ولا تاء الخطاب في الكلام استخدم دائما ضمير الغائب لما اقول لك كده واعلم انت وهو منك له ها واقوم اشور كده أنك إذا كفرت فأنت في النار وبئس المصير تقوم أنت إيه تحس إن قلبك اتخطف كأن أنا بشور لك أنت كأن أنت اللي هتروح النار وبئس المصير ها يبقى أنت وإنك غير لما يجي واحد يقول إيه وليعلم أنه إذا كفر فهو في النار وبئس المصير أنت هتقول يستاهل ها أما هو مش أنا طالما ضمير الغائب والمسألة بعيدة يبقى مش أنا عشان كده في باب ساعات ال- ال- ال- الصلح بعض الإخوة والأخوات لما يكلمني عن مشكلة مع الطرف الثاني مراته أو الزوج تقول أرجوك معلش ما تحسسوش إن أنا إيه إن أنا قلت لك حاجة ولف حوالين الموضوع آه، ما أنا بلف هو بيقول مش أنا انا هفضل الف لحد امتى؟ ما هو انا ادخل دغري عايز تدخلني في المشكله دخلني دغري في المشكله خلينا اخلصها. انا مش هقعد الف واقول و... وانت عارف وايام النبي كان بيحصل كذا وساعات في رجاله اعوذ بالله منهم بيعملوا كذا كذا كذا كذا ها وهو بيعملها بس انا عمال الف واقول له وفي رجاله بيعملوا مش عارفين الكلام ده هو بيقول مش انا هو بيلف عليا وانا بلف عليه يبقى كده مش هخلص الموضوع لا لكن في الموعظه العامه مش الموضوع الخاص الموضوع الخاص ادخل دغري على طول خلص اذا كان دخولك مش هيبقى مش هيبهدل مسائل مش هيخلي مسائل تسوء يعني ادخل دغري برضه بالحكمه والكلام ده انما الكلام العام اه اتكلم بالكلام العام كل بني ادم بقى في نفسه العاقل يقول والله ده كانه بيتكلم عني ده كانه كان معايا الليله ده بيقول بالظبط اللي انا بعمله مثلا جايز ضميره يستيقظ لما هو تايه في الزحمه كده و... ها يبقى الموعظه امر العبد ايه أن يجعلها حسنة لأن ممكن تبقى خشنة خلاص وجادلهم بالتي هي أحسن ما كانش الكلام وجادلهم بالحسنى ليه ايه الفرق بين الموعظة والجدال قال لك الموعظة واحد واقف بيتكلم انت لو هتفرقع منه مش هتعرف تتكلم هو النهارده ساعات الواحد بيخطب مثلا واحد يبقى متضجر يقول الجدع ده ايه اللي جابني الجامع ده ها امتى بقى يخلص اللي مش عارف ايه والكلام ده وبقول كلام يفسقه ها وبرضه مش عارف يرد عليا هيرد عليا من هنا هياكلوه فساكت يبقى اذا المتكلم بالموعظه بيتكلم وما تعرفش ترد عليه عشان كده قال لك كفايه تبقى حسنه لان مفيش ملاحاه ولا حد صد رد ولا حد هيوقف لك انما الجدال محمين لبعض السكاكين وجايين بقى ده هيغلب ده وده جاي معاه رباطيه وده جاي معاه رباطيه وجايبين تسجيل عشان تبقى وثيقه وما فيش منع كاميرات وبتاع عشان يبقى بالصوت والصوره والكلام ده قول يا اخويا اللي عندك ها ويستفزه بقى وانت جاهل ما تفهمش حاجه انت اللي جاهل وستين جاهل وابوك جاهل والجد السادس عشر جاهل كلكم آه، جدكم الاعلى ابو جهل ها هيفضل ماشيين في النسب لحد ما يوصل لابو جهل قال انت بتقول عليا كده مش عارف ايه الكلام ده في ملاحاه ولا لا في ملاحاه حتى لو ما فيش ملاحاه وما فيش يعني كلام خشن في البتاعه دي برضه كونك تغلبني في المناظره ما حاجه برضه مش كويسه ها ده يعني مرة آه، مسعر بن كدام مات في مرة يعني في في حدث من الأحداث كان ال- الميت مسعر بن كدام مسعر بن كدام ده من طبقة الأعمش والجماعة دول لما أبو حاتم الرازي قالوا له إيه رأيك في مسعر قال مسعرني المصحف انا ما شفتش تعديل اقوى من كده المصحف يعني إيه؟ لا نقطة زيادة ولا شكل زيادة ولا كلمة زيادة حفظه كأنك تقرأ من المصحف ما بدلش ولا كلمة وابو حاتم الرازي ده بقى ايه جراح ما فيش حد بيعدي منه اللي يعدي منه سليم من غير ما ياخد له كده مطوة كده في جنبه يبقى امه ده عياله فمسعر ده لما مات والكل بقى العلماء في جنازة مسعر والكلام ده كان أحد تلاميذ مسعر الملازمين له اللي بيحبوه ومعروف بالأخذ منه أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ ال- الأحمد والبخاري فقال بقى خلاص مسعر مات بقى أنا بقى ال- أنا البواب بتاع مسعر بقى اللي عايز أي حاجة عن مسعر يجي لي أنا مات الراجل وأنا اللي بقى ال- قال فجاءني محمد بن بشر عند القبر وهما بيدفنوا مسعر قال كم عندك عن مسعر وقعدوا يتناظروا مع بعض قال الفضيل بن دكين فأغرب علي محمد بن بشر سبعين حديثا ما سمعتها قط فقمت من امامه مستخزيا كانما ديك نقرني واحد يقول لك اشمعنى الديك يعني اقول لك لان نقره الديك بموته مش فاكرين كلام عمر ها لما قال إني رأيت أن ديكا نقرني ثلاث نقرات وما أراه إلا بين يدي أجلي نقرة الديك معناها موت على طول كأنه عايز يقول محمد بن بشر قتلني لأن معنى واحد جاي يقول أنا أنا البواب مسعر ويجي واحد يجيب 70 حديث ومش واخد مش عارف حاجة عنها ده تبقى يعني عيبة كبيرة قوي ده لو عدى حديث ولا اتنين ده ما ينامش الليل فما بالك ب 70 حديثا مشكلة كبيرة ها فده برضو ايه شوف بيقول قمت مستخزيا مع ان ما حصلش لا مناصحه بينهم ولا بكل المساله محمد بيقول له ايه عندك كام حديث عن مسهر يعني بس شوف حاجه مترقه يعني شوف الفضل بن دكين عامل ايه قام لابت في بعضه كده وارض انشق وبلعين وده جدل يعني في منتهى الجمال ومنتهى اللطف يعني لا في مشاكل ولا في بتاع فما بالك بقى باتنين نائر ونقير وجايين بقى كل واحد عايز يظهر اللي عنده والكلام ده لا سيما اذا كان في مجموعه بتفرجوا ما هو انت عايز تريد ان تحرر الحق انت واللي خصمته بس هتجيب التالت هتبوظ ها قال الله عز وجل قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى مفيش تالت اهو مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن ليه انا لما اكون انا وانت بس هنتمنظر على مين انت ممكن حتى لو غلبتني اطلع اقول كذاب ما حصلش ها ده هو بيفتري عليا ممكن اطلع منها لكن لو في واحد ثالث طب هات الشهود علشان آه، يعرفوك فلان اللي قال ولا فلان اللي عاد اول ما بس آه، مجموعه تظهر خيبه خلاص ايه المساله انتهت وجه الحق فيبقى وجادلهم بالتي هي احسن قال لك ليه الجدال في حظ النفس والكلام ده فمطلوب ان تزيد الحسن حسنا ثم حسنا ثم حسنا تكبت حظ نفسك وتبذل الاحسان عرفت بقى بالتي هي ايه معناها آه. ادفع بالتي هي لأن معنى الدفع يعني فيه خصومة على طول فيبقى لما تيجي تتكلم تكلم بخير ابن الجوزي في خطيرة تانية بيقول ايه بيقول فإنك إذا كلام معناه يعني فإنك إذا تكلمت بخير أنبت العوام في شتم خصمك ها وحمد العلماء حلمك شوف بقى لما انت تكون انت يعني راجل ايه يعني آه، ب- ايدك باذله وبتتكلم كلام جميل وبارك الله فيك وسدد الله خطاك وربنا يوسع عليك والكلام ده ما بتقولش غير كده لما اي واحد يجي يتخانق معاك في الطريق ولا حاجه انت عارف مين اللي هيدغدغوه حتت ايه العوام يا ابن الذين ده مولانا دي اللي وداك اللي مش عارف ايه وعملت ايه وخليت ايه يطحنوه يبقى العوام هم اللي هيشتموا وانت ايه يا بلاش يا اخي اتق الله سيبه مع ان قد يكون انت بتقول زد زد ها اديله اديله من تحت رجليك بس انت بتقول ايه يا اخي لا لا لا أخ- اخوك يا اخي اتق الله اخوك ها وتقول الكلام ده يوم يقول لي- حتى العم نفسه يقول لي يا اخي شوف شوف برغم انه مشتوم وانا عايز اضربه شوف بيقول يا اخي اتق الله واخوك ومش عارف ايه يا اخي الاخلاق دي فين والله راح الزمان بتاع الاخلاق ومش عارف ايه حتى العم ده لو حتى هو غشيم ولا حاجه ممكن يتعلم منك اهل العلم لما يروا هذه الصفات يحبوك النهارده لو علي عيل صغير ابن اربع سنين وانت ماشي قام حدفك بالطوبه طلعت تجري وراه هيغلطوا مين؟ ها هيغلطوك انت هيقول لك عملت عقلك بعقل عيل اه، ده هو اللي ضربني بالطوبه يا ابني بقول لك عيل ها فشوف هو اسهل ازاي هي المساله كده بالضبط يبقى انت لما يكون في خصومه بينك وبين احد استعمل اللفظ الجيد ليه اللي نقل لك الوحش هينقل عنك فلما ينقل هينقل ايه ما يعرفش ينقل الا الجميل فانت كده بتعين هذا الظالم ان يكف عن ظلمه بسبب ايه بسبب هذا الدفع بالتي هي احسن يبقى هتفرقع منه بس مضطر تقول الكلمتين دول كانت النتيجه ايه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه مش فصار وليا لا كأنه ولي حميم ليه كأنه قال لك لأنه مضطر في الظاهر أن يعاملك بالحسنى مع بغضه لك الولي الحميم قلبه مشرق قلبه مشرب بالحب قبل أن تنطق جوارحه هذا الولي الحميم لكن ده مش ولي حميم ده انت كبته ها لازم يتكلم عنك كلام كويس ليه لانه هيتضرب بالبتاع دلوقتي اهو لو اتكلم عنك كلام وحش يبقى كانه في الصوره الظاهره من يسمعه ولا يدري بحقيقه ما بينك وبينه يقول هو ولي حميم ولا لا يقول هو ولي حميم لكنه ليس كذلك على الحقيقه يبقى انت اجبرته في ظاهره ان يعاملك بالحسن كانه ولي حميم طب مين اللي يوصل للمسألة ديت قال وما يلقاها إلا الذين صبروا آه. ما عندكش صبر ما تطمعش في المنزلة دي أبدا لا بد أن تصبر والصبر مأخوذ من اسمه مر مر علقم تصبر على حز الغلاصم ونكز الأراقم ومتون الصوارم وانت ساكت مين اللي مين اللي اللي يصل لدي اللي هو ال- الذي يعلم أن كلام الله حق بس يعلم علم عملي قلبي ها كلنا عارفين ان كلام ربنا حق في القرآن مش حد اللي بيكذب بيه ولا الكلام ده لكن نحن كما قال إبراهيم النخعي أعربنا في الكلام ولحنا في العمل وقال ما عرضت قولي على عملي إلا رأيتني مكذبا كما علقه البخاري في صحيح يبقى الذي يصل هذه المكانة البني آدم الصابر الذي يصبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لن يصل الى هذه المرتبه بان يتدرع بالصبر ثم بالاحسان لان الدفع بالتي احسن من الاحسان ثم بالاحسان الا رجل له حظ عظيم في الدنيا والاخره يمضي الى الله عز وجل ولا خصوم له شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه اتسجن 17 سنه بس من 17 سنه حته واحده خمس سنين على ثلاث سنين على ثلاث شهور على سبع شهور على سنة وربع على سنة ونص المهم كملت ايه 17 سنة وابن القيم خد له 16 هو كمان برضه ايه تناتيف كده كان ابن شيخ الاسلام في قعر السجن وكانوا بيسمحوا لهم زمان اي بالزيارات اي حد يدخل يزور باب السجن مفتوح ما كانش يهرب حد من المشايخ دول ليه لان يقول لك ولي الامر هو اللي سجني ها ما اعرفش خلفه ناس الدين مربيهم شوف الامام احمد بن حنبل لما كانوا كتفونه في السلاسل غاب أربع اكثر من 24 مش عارف 26 شهر 27 شهر في السجن مكتفينه بالحديد سلاسل حديد في ايديه ورجليه كان لما يحب يصلي كانوا فكينها له شويه كده يفك السلاسل دي يتوضا وبعد ما يخلص يصلي ومركب السلاسل لوحده كده عشان مين اللي سلسله امير المؤمنين ولا يجوز ان يخالف امير المؤمنين مش بقول لكم احنا خسرنا كتير خسرنا كثيرا جدا بتنحيه الاسلام عن حياتنا لما يكون العبد عارف ان الله عز وجل هو الذي يراقبه بيتقي الله بيخاف لكن لما يبقى تحت سلطة قانون جائر ظالم يقول لك اهرب منه عالم ظلمة كلهم ها ويجد هربا فكان شيخ الاسلام بقى في السجن وتجيله بقى ايه الناس كلها تبعت فتاوى شيخ الاسلام عايزين جوابه هو طب القضاء الذين سجنوه اللي قاضي قضاة الشافعية وقاضي قضاة المالكية وقاضي قضاة الحنفية ومش عارف ايه الجماعة ده وآخرون من العلماء اللي تواطؤوا على أنهم يسجنوه كانوا طلقاء اه يجي له الفتوى بعد الفتوى بحكم المنصب بتاعه وخلصنا لكن ابن تيمية كانت تجي له فتوى قد كده ومع ذلك آخر مرة اتسجن فيها قال قد سامحت كل من آذاني وأحللته إلا من كان عدوا لله ورسوله ابن مخلوف ابن الزملكاني وجماعة ابن مخلوف المالكي ده كان يقول لي اقتلوا ابن تيمية ودمه في عنقي الشوكاني بيسميه في البدر الطالع بيسميه الشيطان لا يسميه إلا الشيطان فابن تيميه بيقول احلال فالجماعه ابن الزملكاني وابن مخلوف والجماعه دول قالوا والله ما راينا مثل ابن تيميه قط ما تركنا سبيلا الى ايذائه الا سلكناه ثم عفا عشان كده في جنازه ابن تيميه ثلاثه ما عرفوش يطلعوا الجنازه ليه؟ لأنهم كانوا هيتحطوا في ثلاث نعوش مع ابن تيمية. العوام كانوا هيقتلوهم لو شافوهم. يقول العلماء علي بن عمر وغيره كان في جنازة ابن تيمية خمسين ألف امرأة خمسين ألف امرأة ولم نعرف جنازة في الإسلام تضاهيها إلا جنازة الإمام أحمد برغم ان احمد انذاك كان المتوكل بقى وكانت او الحرب وضعت اوزارها وكان احمد بن حنبل وصل للدنيا بقى امام السنه بقى فكان الدوله معاه انما ابن تيميه كان طالع من السجن ميت يعني الدوله لم تكن معاه امال لو الدوله كانت معاه كانت جنازته شكلها ايه لو عرفوا بقى ان امير المؤمنين هيحضر الجنازه ولا والي البلد هيحضر الجنازه ولا الكلام ده شوف بقى الالوف المؤلفه كان ممكن يحصل طالع من السجن على الجبانه ها مات في السجن شيخ الإسلام وخمسين ألف امرأة وشوف الرجالة كانوا قد إيه فشوف هي النفوس الكبيرة هي التي تفعل هذا إذا ظلمت فعفوت فأنت كبير وليس كبير القوم من يحمل الحقد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم